عرف واسلك طريق المهتدين فالاستقامة رأس مال المتقين كن دائما
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف آه، ازداد الشوق بعد غياب حلقتين متتاليتين وكادت الثالثة اليوم أن تلحق بأختيها لكن الله من علينا له الحمد وله الشكر وجئنا طامعين في رحمة الله عز وجل بعد أن ننال شرف صحبتكم في هذه الدقائق المعدودة أن نطلب من الله العفو والعافية والشفاء العاجل لنا ولأبنائنا وكل مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله التقينا في آخر لقاء لنا مع الوصية الأولى احفظ الله يحفظك واستخلصنا منها ثمرتين قلنا الأولى احذر أن يتهم الإسلام بسببك والثانية وهي التي وقفنا عندها قلنا احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك اسمحوا لي اليوم أن نعيش سويا مع مقام الرضا فإذا كان الشكر مظنة الزيادة يقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ويقول سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فإن الرضا سبيل الرفعة فسبحان من لا يحمد على مكروه سواه له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد على السراء وله الحمد على الضراء عشان كده معانا أربع كلمات أتمنى على الله أن تكون زادا لنا على المستوى الشخصي وأن تكون في معية قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك على مستوى المجموع ما عساه أن يأخذ بأيدي أبنائنا وإخوتنا ووطننا الغالي مصر إلى الخروج من محنته وكبوته رغم صعوبتها ورغم كثرة لأوائها وشدة عوامل الجذب إلى غير ما يرضي الله فيها وما ذلك على الله بعزيز أحبتي في الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يستوقفني معاه وهو الملهم والمؤيد والمسدد أربع كلمات سهلة إن احنا نحفظها وأنا واثق أنكم ستحفظونها إن لم تكونوا فعلا حافظين لها وتبقى أمارات الحفظ في أن تكون لنا منهاج حياة على عتبات مقام الرضا يقول رضي الله عنه وارضاه ما اصبت بمصيبه الا وكان لله علي فيها اربع نعم مصيبه شده جوع عطش مرض محنه لكن هيكون فيها اربع نعم ليس ليست النائحة كالثكلى يعني الإنسان عايش وبيتنطط ويروح ويجي ويا أرض تهدي ما عليك يأدي وبعدين الراجل يعمل أشعة بعد طول معاناة مع العلاج يقول له عندك ورم الدنيا تسود البيت كله ما ينامش القريب والبعيد يبكي هو يهتز الدماغ تروح إلى مداها يا ترى ده ورم حميد ولا خبيث هيبقى فيه إيه العمر خلص الأمور النهاية البداية كان فين الإنسان من كل هذا المعنى وهو بصحته كان فين وهو معه المال قبل أن يفتقر كان فين وهو عايش في الأمان قبل ما يدب الخوف إلى قلبه كان فين وهو يرفل في مظلة الألفة والوحدة والانسجام والأسرة الكبيرة والصغيرة قبل ما يتفرق الشمل وقبل ما يبقى الناس كالإخوة الأعداء شتان بين من آمن وحفظ الله فحفظه الله وبين من غفل عن دين الله وذكر الله فكان كالأنعام بل هم أضل سيدنا عمر بيقول أنا مع كل مصيبة سواء كان في النفس في الولد في الصحة في المال في الأمن أي مصيبة والمصائب كلنا سنتعرض لها وعايشين فيها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والله ما أتفهنا ده احنا لسان ويا ريت لساننا ده يعدينا إلى بر الأمان ده ممكن يكون اللسان في الغالب هو سبب الخسران وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم سيدنا عمر نتيجة حفظه لدين الله أدرك أن حتى المصائب تستوجب أن نشكر الله عليها وأن نرضى بما قدره الله علينا فيها بل رآها فيها مش نعمة واحدة ده فيها أربع نعم في كل مصيبة يتعرض لها مصيبة تتحول إلى نعمة ده شيء كثير قوي أبدا هذا دأب الصالحين وهذا سلوك المؤمنين وليست نعمة واحدة بل أربع نعم يقول رضي الله عنه وأرضاه الأولى أنها لم تكن في ديني أنها لم تكن في ديني والثانية أنها لم تكن أكبر من أختها أنها في حجم معقول أقدر أتحمله في أكتر من كده اللي يبص لعيشة غيره تهون عليه بلوته أنها لم تكن أكبر من أختها الثالثة أنني لم أحرم الرضا عند نزولها الله ساعة ما جت عليا وساعة ما شفت ابني أو شفت نفسي أو شفت مراتي لم أحرم الرضا فوضت الأمر لله لصاحب الأمر وتعلقت أمارات طمعي في رحمة الله واستغثت بفضله وجوده وتوكلت على قدرته وعظمته فلم يعني تصبني لحظة فتور ولا لحظة يأس أبدا رغم أن المصيبة أعتقد أنها ليست باليسيرة لم أحرم الرضا عند نزولها الرابعة أنني أرجو ثواب الله عليها قبل ما أشرح عايز أتأكد أن احنا حفظناها الأولانية أيوة ليست في ديني أحمد الله أنها ليست في ديني الثانية أيوة مظبوط أحمد الله أنها ليست أكبر من أختها في أكبر منها كتير من نفس جنسها وغيري أصيب بيه يبقى أنا أهون من غيري التالتة مظبوط أني لم أحرم الرضا الرضا عند نزولها رضيت باللي ربنا قسمه واللي ربنا جابه ما يجيش منه إلا كل حاجة حلوة الرابعة أنا بعد كل ده طمعان ألا أحرم ثوابي في الجنة إن شاء الله ألا أحرم ثواب الله عليها مشاهدي الكرام حفظ الله ظاهرا وباطنا حفظ دين الله على النحو الذي شرحناه في الحلقتين الأخيرتين لازم يهيئ النفس المؤمنة الطيبة الصالحة لهذا المعنى عشان كده لا نعجب إذا وقف الصالحون فعاشوا حياة السعادة الحقة والله لا تحل مشاكل اليوم لا المشاكل الشخصية ولا المؤسسية ولا مشاكل مصر كلها بل والدنيا بأسرها إلا بهذا الإيمان يا جماعة ارجعوا لربنا ربنا عنده خزائن الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وهو معز مذل ورافع خافض وأمره بين الكاف والنون عودوا إلى الله فخزائن الله ملأى لا يغيضها طلب سائل رضي الله عمن قال رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي اللي رزقني وانا بطن امي من غير حول مني ولا قوه مش هيسيبني النهارده واللي امني وانا خارج من بطن امي مش هيسيبني في ضيق النهارده ونعمه عليا ياه كتيره قوي يا ما ستر ويا ما اعطى ويا ما رفع ويا ما مكن ده انا عاجز عن شكر نعمته علي فلو جات لي قضية أو جاني موقف ليه تسود الدنيا في عيني ليه نقع في حبائل اليأس ليه نجلد أنفسنا ليه نقطع أرحامنا ليه يلعن بعضنا بعضا ليه نحول ديننا إلى أحزاب وشيع كل حزب بما لديهم فرحون ليه نروح لمعسكر أعداء شرع الله ف يستدرجوننا حتى نقطع في أثواب إخوة لنا رفعوا راية الإيمان لأنهم خالفونا أو لأننا خالفناهم لا وربي إن من أحسن إلينا بالأمس وأنعم علينا بالنعم العظيمة وكفانا شر الأشرار وأزاح عنا وعن صدورنا الطغاة والعتاه قادر أن يرزقنا من حيث لا نحتسب وأن يبدل خوفنا أمنا فقط نحفظ دين الله حتى يحفظ الله علينا نعمته رضي الله عمن قال بنيت توكلي على أربعة أمور علمت أن أن الله ناظر إلي عفوا علمت أن الله ناظر إلي فأنا أراقبه يا سلام على آلية حفظ دين الله بيقول أنا شايف وعارف وعلمت إن ربنا شايفني عشان كده أنا براقبه عشان كده أنا حريص إنه ما يشوفنيش وأنا على معصية عشان كده حريص إنه ما يشوفنيش وأنا متخاذل عن الطاعة ولو حصلت معصية كلنا معرضون لهذا ضع لحظة ضعف ضحك علي إبليس اجتهدت اجتهاد خطأ فكنت أزعم إن أنا بعمل الصح أو أقف على حقيقة أمر ما فإذا بي أقع في خطأ ما كان ينبغي أن يكون بسيطة خالص الاستغفار بعد هذا سبيل الرقي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وما أصر من استغفر وإن عاد في الذنب سبعين مرة بيقول أنا عارف إن ربنا شايفني عشان كده أنا براقبه فلو وفقني واستقمت ومشيت يبقى له الحمد وله الشكر ولو كانت الأخرى يبقى الاستغفار والتوبة والإنابة واغسل أول بول الوسخ لما يتا- يتغسل أول بول يبقى خفيف وحنين وأقل جهد يحقق النظافة إنما لما نسيب الحاجة الوسخ على الوسخ على الوسخ يبقى محتاجين شغلانة وليته يحصل له النظافة علمت أن الله ناظر إلي فأنا أراقبه وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأنا مطمئن به الأزمة كلها فين النهاردة ناس منوط بهم أن يقيموا العدل فإذا هم أس الظلم يعني عايز يفضل في مكانه لغاية لما يجيله ملك الموت طب يا ابني ما هو ابنك ولا تلميذك عايز يجلس مكانك وياخد فرصته كل الشعب يطلع على ستين سنة معاش وانت على سبعين ولو جينا نقول احتمال عايزين ننزل المساحة شوية بلاش ستين خمسة وستين برضو متميزين عن الناس الدنيا تولع والبلد كلها يجتمع فيها أهل الضلال عشان يحرقوا البلد ويبقى هنا اعتداء وتغول من قال هذا فين ضرب المثل فين هذا الإيمان فين أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كلها لعبة مصالح وكلها بدفاع عن المصالح الشخصية والمصالح الذاتية معقول واحد ياخد له مئات الألوف شهريا وناس بتاكل من صندوق الزبالة معقول ناس عندها كل هذه الخيرات من أراضي وفلل وخيرات ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك وآخرون يل- يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أين العدل يا من ترفعون رايته أين الحق يا من تزعمون أنكم أنصاره أين كل معنى طيب يا من تتشدقون بكلام الله أعلم فيه بصدق أم بكذب كان إن هذا الرجل الصالح سيدنا حاتم رضي الله عنه بيقول أنا عارف أو عرفت فعلا آمنت صدقت إن رزقي بإيد ربنا مش بإيد حد تاني وإن رزقي محدش هياخده فما بقاش عندي قلق ما بقاش عندي خوف ما بقاش عندي آه، تهور او تسرع او انفعال غير مسؤول خشية على الرزق لا منصبك ولا مسؤوليتك ولا مرتبك ولا بركتك ولا صحتك والله يا حبايبي يعني الانسان تافه الانسان ولا حاجه يعني والله عاش الإنسان في لحظة كنا بنشعر بالكلام ده إن إخواننا فلان تعبان فلان عنده ورم فلان عنده كذا فلان لكن أنا أخبرك يعني خبر من ذاق وعرف لا خبر من سمع أو أحس بغيره شتان يا إخواننا والله والله يا حبايبي ما تستاهل حاجة أبدا لو معاك ملايين الدنيا لا تساوي امام ان تطمئن على ولدك او تطمئن على نفسك او تطمئن ومع ذلك الطمأنينة مش كلمة أخيرة ده أنت يوم ما يقولوا بس ده الورم ده طلع حميد مش مش خبيث يا سلام طيب العلاج هيستحمل كذا وعايز قد كده وفلوس يا خ... يلا هبيع الجلابيه اللي عليا بس ربنا يمن عليا ويمن عليا بالشفاء طب ما انا كنت بصحتي بتنطط ليه رزقي عنده هو ومش هياخده غيري ففيما القلق فيما الاكتئاب فيما التنافس غير الشريف فيما التحالف مع الشيطان نحرق الأخضر واليابس إن هذا لظلم عظيم معنا اتصال مرحبا مرحبا أبا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وفيك يا ابو محمد حضرتك آه، في عندي آه، مسجد اللي احنا فيه في آه، قرية المحامد القبلية تبع سوهاج اسمه فاطمة الزهراء س- سمعني حضرتك ايوه نعم سمعك الله يبارك فيك حضرتك الجامع ده اسمه مسجد آه، فاطمة الزهراء ماشي غرب لان في اثنين عندنا بال بالاسم ده ال- المسجد ده لغايه دلوقتي سنتين حضرتك ايه ما تضمنش دي حاجه السؤال آه، اللي عندي ل- لحضرتك آه، كنت آه، النهارده سامع وزير ال- آه، فضيله الدكتور آه، طلعت عفيفي وزير الاوقاف بيتكلم على الائمه والكادر بتاع ال- الائمه ماشي نعم حضرتك ال- المرتب بتاع العمال يعني انا عامل عندي 45 سنه ماشي في ال- الاوقاف مرتب يقسم لك بالله النهارده قبضه 200 ماشي 91 جنيه فبالله عليك ماشي دي رساله للدكتور طلعت عفيف مدير الاوقاف هل يقضي 200 ماشي و90 او 300 جنيه مرتب الواحد آه، صاحب اسره وعيال ماشي 290 جنيه
تسمع الجواب يا أبا محمد إن شاء الله الحاجة سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم آمين اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك يا رب.
اللهم أعنا ووفقنا وتقبل منا آمين آمين.
آمين فأنا بس كنت عايزة أقول للقضاء ولكل من حد الله ورسوله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها والعدل أساس الملك ولن يقوم هذا الدين إلا على أكتاف رجال صدقوا ما عهد الله عليه ونساء مسلمات مؤمنات وفتية آمنوا بربهم والعفو والصفح على المستوى الشخصي محمود أما على مستوى البلاد والعباد فاعطي كل ذي حق حقه بشرع الله وعدله وأقرب للتقوى ولا مجال للعواطف في إقامة الحدود إذا ثبت بالقطع الإدانة إلى متى سنرضى بالقهر والظلم حتى بعد أن منحنا الله الحرية فالله أحق أن نخشاه سواء على المستوى الشخصي أو مستوى القضاء أو مستوى الدولة
جزاك الله خيرا يا أختي سناء نعم مرحبا أم آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أم آدم لو سمحت أنا كنت عايزة أستفسر عن حاجة اتفضلي أ- أنا دلوقتي عندي طفلين و- وظروفي الحمد لله فأنا كنت بقول دلوقتي إن أنا إيه حتة إن أنا إيه معايا طفلين وخلاص دي فأنا طبعا سمعت إن حرام إن أنا أحدد عدد مواليد أطفالي طب في حاجة إن أنا ينفع آخد وسيلة إن أنا أنظم بين طفل لطفل ولا دي كمان برضو حرام الطفل الثاني عمره قد إيه عنده ثلاث سنين لا لا سنتين سنتين نعم.
لأن لسه ما راحش الحضانة سنتين يعني فطنتيه يعني اه طيب
امم هتسمع الجواب إن شاء الله حاضر ماشي جزاك الله خيرا
أبو عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا عم الشيخ أهلا وسهلا مرحبا حياكم آه الله ماشي آه، وسيادتك آه، يعني احنا يعني بنطالب الرئيس محمد مرسي آه، ووعدنا بتطبيق شرع اسلاميه لم يطبقها وعدنا اللي هو هيرجع الضباط الملتحين لما يرجع الضباط الملتحين واخدين ثمان احكام قضائيه وعدنا اللي هيجيب الشيخ عمر رمحان لما ما جابش الشيخ عمر رمحان مسلمات المحتجزين في الكنائس بقالهم سنتين ومنهم كامله 250 واحده وحتى الان لم يفرج عنه في 30 واحد في معتقل آه، واد- آه، اللومان والعقرب لغايه دلوقتي بدون تهمه اللي بقاله 30 واللي بقاله 15 واللي بقاله 10 واللي بقاله 5 وبنقف كل جمعه قدام السجن وقدام الاتحاديه ولا حد بيسال فينا وبدون تهم ما ينفعش اللي هم كده الحاجه الثانيه كمان عيب على ملك الاردن اللي هو ما يسمى الملك يعني ما يسمى الملك اللي هو يسمح للطيران الاسرائيلي ب- ب- ب- بيروح سوريا وعيب يعني عيب قوي من الامارات الاسلاميه تمول الحمله الصليبيه على مالي المسلمه عيب آه، تحيه لجبهه النصره تحيه للمجاهدين اللي ضربوا تل ابيب بصاروخين تحيه الى كو... الى الى, إلى... إلى امير دوله ال- العراق الاسلاميه البغدادي
شكرا أبا عبد الرحمن مرحبا أه، برجع وأقول إن سيدنا حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال أنا عرفت إن ربنا باصص ليا وشايفني فأنا براقبه أنا عرفت إن رزقي محدش هياخده غيري عشان كده أنا اطمنت سواء اتأخر كان صغير كان كتير أنا مطمن اللي قسم الأرزاق ربنا وربنا سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يبقى يا ابن آدم اجري جري لحوش غير رزقك لن تحوش الحمد لله رب العالمين اليقين هذا أو الرضا هذا بيقول التالتة عرفت ان انا عملي مفيش غيري هيعمله بدلا بدلا مني يعني آه، ال- ال- السجل شغال والملائكة بتسجل وهو ده اللي هيخش معايا تربتي يعني لا مراتي هتخش معايا ولا ابني هيخش معايا ولا فلوسي هتخش معايا ولا ألقابي ومناصبي هتخش معايا أنا هدخل عريان مفيش غير حتة قماشة سطر عورتي ومعايا كتابي معايا عملي إن خيرا فخير وإن شرا فشر عرفت إن عملي محدش هيقوم بيه غيري اللي حصل أنا مشغول بيه لأن العاقل ما ينشغلش عن هذا المعنى حاجة لو ما تعم... لو أنت ما عملتهاش محدش هيعملها لك تنساها إزاي يعني لو قلنا آه والله أنا مراتي بتعمل لي الأكل ربنا يخليها لي خلاص فأنا مطمن وساكت على أساس الست جزاها الله خير بتعمل لي الأكل وبعد ما هتخلص هتيجي ببسمة جميلة وكلمة طيبة وتقول لي اتفضل كل يبقى كتر ألف خيرها لكن لو أنا قاعد لوحدي ومحدش معايا لا زوجة تعمل لي اللقمة ولا عيلة تخدمني ولا حد معايا يبقى أنا لو ما نزلتش أشتري وأنا ما جهزتش الأكل بتاعي مش هاكل طيب أنا لما أدخل تربتي عملي معايا لو أنا ما عملتوش قبل ما أموت مفيش حاجة هتوصلني يبقى لازم أكون مشغول بهذا العمل ودي كانت التالتة اللي انشغل بيها سيدنا حاتم ابن الأصم الرابعة قال عرفت ان الموت بيسأل عليا بيطلبني بيدور عارف مكاني فين عارف انا هموت فين ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت مش هتهرب منه لو كنتم في بروج مشيدة هتطلع برجليك للمكان اللي مكتوب لك تموت فيه ومش هتموت إلا بالوسيلة اللي ربنا مقدرها لك علمت أن الموت يطلبني فأنا مستعد له الله يا سلام لما أنت مستنيه وساعة ما يخش عليك تقول له ياه ده أنت متأخر غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه هل هيبقى ده زيه زي اللي تخش يخش عليه ملك الموت يعملها على نفسه ووشه يسود عياذا بالله ويبقى في كرب ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيكون الجواب كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اعتقد ان مفيش اتنين عقلاء يختلفوا انهما لا يستويان مثلا فهنيئا لمن كان هذا حاله مقام الرضا بين يديه حين حفظ دين الله فحفظ الله عليه دينه فلما جاءته المصيبة حمد الله أحمد ربنا على المصيبة أيوة ليه يا مولانا لأنها ليست في ديني يا اخوانا الصحة المال المنصب اللي اللي هيطلعوني معاش هيقعدوني في مكاني يا اخوانا كل هذا زائل اتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في وطنكم واتقوا الله في دينكم كفاية كفاية تسعى الخرق على الراقع الامور بتزداد سوء لحظة بعد اخرى لما تبقى المصيبة مش في الدين ما تبقاش مصيبة هي في سبيل التعويض يعني ممكن نعوضها إذا ما عوضناهاش في الدنيا هنعوضها في الآخرة إذا كانت من رزقنا هنعوضها في الدنيا إذا مش من رزقنا هنعوضها في الآخرة بالأجر العظيم اللي ربنا أعده لأهل الرضا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان فرحان ان المصيبة اللي بتجيله مش في ديني لان المصيبة التي لا تجبر هي مصيبة الدين مصيبة الدين تبقى خسرت الاولى والاخرة عياذا بالله عز وجل لكن اي مصيبة تانية لا قابلة للجبر ومعنى مصيبة الدين انك تبقى على يعني آه، فساد وحرب لدين الله تموت عليه يعني ممكن تبقى المصيبة في معصية ما دي برضو انك دينك ضعف او ايمانك ضعف اه بس رزقت بعدها الاستغفار والتوبة تبقى ليست مصيبة في دينك الحمد لله رب العالمين المصيبة في الدين هي ذلكم المصيبة التي تؤخذ عليها وانت غافل وانت تشاقق الله ورسوله وانت تحادي الله ورسوله ناس فرحانة وشمتانة في الدماء والأشلاء يعني كأنه عايز يقول محدش أحسن من حد وفي أيامي ات- اتقتل الناس وفي أيام اللي بيقولوا الإسلام اتقتل الناس يبقى محدش أحسن من حد أو أنا هو محبوس وبعمل فيكم اللي أنا عايزه ومسيري أنا ولا رجالتي نرجع مرة تانية لا ده يوم جاي قريب قوي فيه توفى كل نفس ما أسلفت ويرد الجميع إلى الله مولاهم الحق له الحكم وهو أسرع الحاسبين لا ده اعتبر ولا حتى أصحابه اعتبروا الكل بيخطط والكل بيدبر أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون انتوا هتروحوا من ربنا فين يا جماعة الرضا قائم إن لم تكن المصيبة في ديننا فإن كانت بعيدة عن الدين فكل مصيبة في غير دين الله تبقى هينة تبقى مطية للرفعة تبقى منحة وليست محنة لكن المصيبة الحقيقية المحنة الكاملة هي تلك المصيبة التي تكون في دين الله اللي مش شايف ربنا اللي مش خايف من ربنا اللي مش متوكل على ربنا اللي ما بيحترمش شرع ربنا اللي بيعبد هواه وشيطانه من دون الله اللي بيدافع عن الظالمين اللي بيبرئ ال- القتلة والطغاة والمفسدين بأي عذر بقى ما عنديش ورق ما عنديش أدلة أنا ماليش علاقة ما تسألونيش لا والله لا تسألن لا تسألن ولا تندمن ولكن الندم يومها لا ينفع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك يا عمر يقول أنا في كل مصيبة أدرك أربع نعم لربنا عليه الأولانية إن المصيبة الحمد لله ليست في ديني طيب يا عم عمر والتانية قال أنها لم تكن أكبر من أختها يعني جاله ورم طيب ما هو حميد الحمد لله مش أحسن ما يبقى خبيث طيب شلنا الورم مش احسن ما كان يجيب لا قدر الله شلل رباعي او يجيب وفاة طيب دفعت 200 ألف ولا أكتر ولا أقل مش أحسن ما كنت تمد إيدك وتقعد ت- تقول حسنة يا مسلمين يا جماعة إحنا أحسن من غيرنا كتير مفيش مهما كانت المصيبة كبيرة بص لغيرك بص لغيرك تلاقي نفسك في نعمة تلاقي نفسك في رحمة قول الحمد لله لا تحزن لا تحزن ما دام وصلت يبقى ربنا كاتبها وما دام كاتبها يبقى لازم تحصل واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك الدولار بقى بكام هو بقى اه خلاص هذا قدر الله يرضينا ربنا ويحلها لنا ربنا تعالوا نفكر نحلها ازاي مش نقعد نبكي على اللبن المسكوب ده احنا مش لاقيين السولار هو حصل اه تعالوا نشوف هنعالج المشكلة ازاي هنشوف المفسدين والحرامية ازاي هنضرب على ايديهم ازاي عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا مش نقعد نندب حظنا ونلعن الأيام اللي احنا فيها ويطلع اللي يقول ده الأيام اللي فاتت مفيش أحسن منها لا هذا كلام ليس بصحيح إن عمر رضي الله عنه يدرك أنها نعمة رغم أنها مصيبة ليه يا سيدي قال لأنها ليست أكبر من أختها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها لنا على بلاط سيدنا خباب بن الأرت جه يشكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحالة العامة للمسلمين في قو- في مكة وقريش نازلة ذل فيهم وتعذيب في المسلمين وتضييق عليهم والحصار في الشعب ويعني كانت العملية صعبة قوي اللي احنا عايشينه النهاردة ما يجيش جنب اللي شافوا المسلمين الأوائل حاجة ده ناس أكلوا ورق الشجر ده ناس مش لاقيين حبة مية يشربوهم فكان يحط الحصواية في فمه يمصها عشان يجري ريقه حتى انهم يعني آه، يعني آه، اكلوا الشوك هؤلاء الناس صبروا على دين الله فجاي يشكي لسيدنا النبي ما انت شايف يا رسول الله ادعي لنا قول لنا حاجة اعمل لنا حاجة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا خباب كان قبلكم الراجل كانوا يجيبوه يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق به نصفين لا بنج ولا منشار كهربائي ده رايح جاي يقطع في اللحم والعظم يا الله ده بس من الكلام الواحد سنانه بتدرس أما لو نسأل الله العفو والعافية ينشر بالمنشار حتى يفلق فلقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه ها ما بين لحمه وعظمه فلا يصده شيء من هذا عن دينه ناس كانت ثابتة على دين الله متمسكة بالإيمان رغم كل اللي موجود ليه يا اخوانا لأنه شايف نفسه مصيبته أقل من غيره صابر اللي عند ربنا أكتر اللي عند ربنا أحسن ما عند الله خير وأبقى ثم يعطينا الأمل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر والله هتخرجوا من كبوتكم والله ربنا حافظ مصر والله ربنا نصرها بنصره والله ربنا سيوري- سيرينا في الظالمين آياته بس المشكلة أنا لا أشك في نصر الله لمصر ولا حفظ الله لدينه على أرض مصر بس كل خوفي وكل حزني يا ترى إحنا من جند الله اللي ربنا يأتي ب- بسببهم وعلى أيديهم النصر ولا هيجيب النصر على إيد ناس تانية تقول لي تفرق إيه يا مولانا ما يجي النصر وخلاص لا لو جه النصر على إيد غيرنا إحنا خسرانين لكن لو جه النصر وربنا استعملنا كل واحد على قد إمكانياته عمل اللي عليه هذا هو النصر المبين حقيقة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أه؟ تستعجلون عايزينها ببلاش عايزين مرتبات عالية وانتوا نايمين في البيوت وعايزين تمكين وانتوا بتتفرجوا وانتوا شمتانين وانتوا ما بتحترموش سنن الله في الكون وانتوا ما بتطبقوش شرع ربنا وانتم وانتم وانتم وانتم ولكنكم تستعجلون انها حين يدرك الانسان ان مصيبته اقل من غيره يشكر ربنا عشان ايه عشان يرضى عشان ايه عشان بدل ما نبدد جهودنا في القيل والقال والغضب والزعل واللعن المتبادل بين كل فريق وفريق لا نشغل نفسنا بحق هنعمل ايه عشان نغير هذا الواقع يعني اللي بيحصل في سوريا ده واللي حصل بيحصل عندنا احنا زي اللي في سوريا ولا احنا ارحم احنا اللي بيحصل عندنا ولا اللي حصل في ليبيا احنا اللي يحصل عندنا ولا في تونس احنا ولا اليمن احنا اقل البلاد ولله الحمد فيما يسمى بثورات الربيع العربي فلا بد أن نحمد الله أن مصيبتنا أقل من أختها وبالتالي علينا أن نرضى بهذا الواقع لا من أجل أن نستكين وإنما من أجل أن نوظف الغضب والطاقة التي عندنا ليست في الجدل وليست في المراء وليست في الشحناء وليست في أسباب البغضاء ولا الفرقة والشتات لا وأيم الله وإنما إذا حصلنا الرضا صببنا هذه القدرات وهذه الملكات فيما ينفع الناس وفيما يصلح العوج وسيجعل الله يقينا بعد عسر يسرا معنا اتصال مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخانا أهلا وسهلا الشيخ عبد الله
مرحبا بك أهلا وسهلا أشهد أنني أحبك في الله
أحبك الذي أحببتني فيه شفاك الله ع- شفاك آمين.
الله وعافاك آمين آمين آمين جزاك الله عم.
خير عاوز أسأل حضرتك حاجة ممكن تفضل
آه أنت ب- بتدي دروس هنا في في دوران شبه في في الطريق الدائري مسجد نور الإسلام
لا حاليا أنا ما عنديش غير لقاء الرحمة يوم آه.
الثلاثاء ولقاء قناة أزهري يوم الاثنين إن شاء الله الساعة سبعة مساء مرحبا أخونا أشرف بن سوهاج مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حيا الله الشيخ أشرف حياك الله يا شيخنا وبارك الله فيك آمين وصلى الله العظيم الكريم بالعرش العظيم في علاه أن يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك ويتقبل منك صالح الأعمال وإياكم والقائمين على هذه القناة المباركة آمين جزاكم نقول الله خير بعون الله وبفضل الله ولله سبحانه وتعالى الشكر نعمة كبيرة عظيمة يعطيها الله سبحانه وتعالى الشاكرين من المؤمنين الموحدين نعم فلا يشكر غير الله الله أبدا ما دام هو على كفره نعم ولا المشرك يشكر الله أبدا بل على كفره فالمؤمن يشكر الله دائما الحمد لله ويصبر في السراء والضراء يشكر الله في السراء ويصبر على الضراء ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه من الله علينا بالدين وهي أعظم نعمة من الله بها علينا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ونحمد الله نعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة الأولاد فأسأل الله الكريم العظيم في علاه أن يبارك في القائمين على القناة ويتقبل منا الأعمال الصالحة وأن يجعل ما نقوله ما نقوله حجة لنا لا علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا عم أشرف أخونا وليد مرحبا
السلام عليكم عم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا مرحبا يا شيخ وليد ر- ربنا يبارك لنا فيكم ان شاء الله باذن الله فعلمائنا فعلماء المصريين ان شاء الله إن شاء الله
وربنا يباركنا في الشيخ محمد حسان يا رب العالمين آمين آمين آمين وربنا يباركنا فيكم ان شاء الله يا علماء مصر وربنا يبارك في مصر ويحفظ مصر امين يا رب العالمين آمين آمين آمين جزاك الله خير يا عم وليد أعود إخواننا بنقول التالتة يبقى عرفنا قال سيدنا عمر أنا بشايف أربع نعم في كل مصيبة وقع تحصل لي الأولانية إنها مش في ديني الحمد لله التانية إنها مش أكبر من أختها في أكتر منها يبقى الحمد لله طب التالتة يا عم عمر التالتة قال إني لم أحرم الرضا عند نزولها ناس كتير لما بيجي لهم المصيبة عياذا بالله من الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ده مصيبة يعني مش لما تجيلك مصيبة ت- ترمي كل حاجة ورا ظهرك داخل يصلي لأول مرة بعد ما ربنا تاب عليه وتاب إلى الله اتسرقت جزمته يقول له وانا اول ما اجي اصلي لك جزمتي تتسرق مش جاي تاني مع انك ما جيت هذا اختبار هيحصل لكل انسان يقول انا تبت الى الله خلي بالكم الف لام مين حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الصبر عند الصدمه الاولى ده دليل الايمان ان اول ما تسمع الخبر يقول لك ده انت عندك كذا ده انت جالك مرض كذا ده ابنك حصل له كذا ده مراتك فيها كذا ده فلوسك حصل لها كذا ده مصنعك كذا قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله اذا رزقت الرضا عند حلول المصيبة فاعلم أن الله يحبك وزي ما قال أخونا أشرف لسه من شوية في اتصاله إن دي نعمة من نعم ربنا بيديها لأوليائه مفيش واحد هيبقى على غير الإيمان وهيمنح هذا الرضا أو هذه هذا الشكر بحال من آه، الأحوال وعشان كده الكلام كتير في هذا المعنى لكن دعونا نتأمل مقولة سيدنا بلال مثلا سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يجرد من ثيابه وكان يعني انت لما تمشي في في ساحه الحرم ساعه الظهريه ولابس نظاره زي اللي انا لابسها دي تحرق وشك ان ما كانش فيها حته البلاستيك اللي بيقولوا عليها مكرونه مع انك ما مشيتش اكتر من دقيقه ياه امال اللي كانوا بيجرجروه على الحجاره المحميه دي ويحطوا على صدره كمان حجر ثقيل كبير مولع من اختزان حرارة الشمس فيه يعني عمل زي اللي بيسموه المندي هناك بيسووا الف- الخروف آه، بين الحجرين السخنين لا حول ولا قوة إلا بالله يستحمل الكلام ده إزاي سيدنا بلال فهم بيقولوا له يعني أنت إزاي استحملت الكلام ده كيف صبرت يا بلال قال مزجت افهم بالله عليك مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب أنا حصل عندي صراع الإيمان اللي مالي قلبي والرضا باللي ربنا كتبه عليا مع الألم الشديد اللي أنا حاسه في عظمي وفي جلدي وشحمي مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت خلاص ما بقتش حاسس بحاجة خلاص أنا عشت بقيت عايش مع ربي أحد أحد الله جميل رضي الله عنك يا بلال من حقه من حقه إن سيدنا النبي يقول له ده أنا سامع صوت رجليك في الجنة يا بلال يا سلام رضي الله عنك يا بلال وأرضاك اللهم احشرنا في زمرة الصالحين وهبنا لصحابة رسول الله أجمعين هذا الصبر عندما أو الرضا عند نزول المصيبة ما يخليش الإنسان يعيش الألم مرتين الألم حبايبي نوعين ألم بدني وده نتيجة المصيبة اللي حصلت وألم نفسي نتيجة إحساسك وتفكيرك وشيلك للهم الإيمان لما يشيل عند عنك الألم النفسي الألم البدني يبقى هايف بينما لو ما فيش الإيمان ده الألم البدني الصغير قوي يخليك تطلع من الدنيا وما فيها ولذلك الزوجة مع أقل حاجة صغيرة تكفر بعيشتها الابن مع أقل حاجة صغيرة يخرج على بر والديه الأخ مع أقل وهكذا ليه؟ لأن بيضخ بنضخمها الشيطان بيكبرها لنا إنما لو الإيمان دخل وقول ده عند ربنا يا بخت الصابرين يا سلام يا بخت من بات مظلوم ما باتش ظالم عمر الدنيا ما تسود وعمر ما تبقى خرم إبرة وعمر ما يبقى عندنا يأس وبالتالي إذا رزقت الرضا عند حلول المصيبة فاعلم أنها إلى فرج واعلم أنها إلى سعة واعلم أنها إلى جنة عرضها السماوات والأرض إيه، شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام عظيم أيضا في هذا المعنى لما دخل دخلوه سجن القلعة وقفلوا عليه الباب فيعني قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب استغربوا ايه الراجل ده ده ما كتب عليك الغلب يا ابني وما ادراك ما سجن القلعة قال لي هي- هيعملوا بيا ايه هم فاكرين ان هم لما حبسوني حبس الانفرادي ده ان هم ابدا والله ما يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت يعني مطرح ما اروح فهي معي سعادتي في قلبي جنتي في قلبي في في صدري هم لما حبسوني شالوا قلبي لا إذا أنا في جنتي مش هتفرق أنا في القصر ولا أنا في السجن حبسي خلوه لا هبقى مشغول بالمرأة ولا بالعيال ولا بالأكل ولا بالشرب خلوة ذكر استغفار وأنس مع مين مع الحبيب مع رب العالمين حبسي خلوة وقتلي شهادة لو مت لو مت انا من جراء اللي عاملوه في التعذيب ده يبقى شهيد طب انا عايز ايه تاني ده الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله واخراجي من بلدي من بيتي ومن مراتي وعيالي للسجن دي سياحه سياحه بيتي يشهد لي بالايمان والسجن بتاعي يشهد لي بالايمان والحبس يشهد لي واللي حبسني يشهد لي واللي ضربني يشهد لي لا اله الا الله مش قال وشاهد ومشهود ها وحبسي واخراجي من بلدي سياحه ان في الدنيا جنه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره انها جنه الايمان لازم ترضى بقدر ربنا عليك لازم اول ما تجيلك المصيبه تقول انا لله وانا اليه راجعون لازم تقول له يا رب عني وصبرني ورضيني واكرمني وطهرني من عيوبي وارفع مقامي واجعلها كفاره اجمع لي بين الاجر والعافيه ان المحبوس ليس من حبس بين اربعه جدران ولكن المحبوس من حبس قلبه عن ربه والماسور ليس من اسره الاعداء وانما الماسور من اسره هواه فصار عبدا لهواه ولم يعبد ربه عز وجل والله لو ب... لو بذلت بيقول كده لو بذلت ملء القلعه ذهبا يعني لو تصدقت بقد ب... بملو الك... القلعه دي كلها ذهب ما عدل ذلك عندي شكر نعمه الحبس ده نعمه انت شايف الحبس نعمه يا ابن تيميه اه طبعا كل مصيبة عند المؤمن نعمة ما هو قالها سيدنا عمر اهو الحمد لله انها ليست في ديني الحمد لله ليست اكبر من اختها الحمد لله اني لم احرم الرضا عند نزولها اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رضي الله عنك يا شيخ الاسلام يا ابن تيميه وكل الصالحين من عباد الله المؤمنين ان سيدنا عمر رضي الله عنه راى كل ذلك في المحن اللي جاءت الحمد لله أنها ليست في ديني هذه الأولى الحمد لله أنها ليست أكبر من أختها هذه الثانية الحمد لله أني رزقت الرضا مع أول لحظة عرفت فيها أن أنا عندي كده قلت الحمد لله خلاص بتستوي هموت طب ما لو كان لو أجلي خلص يبقى مش هوصله يبقى ربنا يجعلها على توبة وشهادة هعيش يبقى كفارة للي فات ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة حتى الشوكة يشاكها إلا غفر له بها من خطاياه يا سلام نعم يبقى الحمد لله أنها ليست في ديني الحمد لله أنها ليست أكبر من أختها الحمد لله أني رزقت الرضا مع نزولها الرابعة الأخيرة الحمد لله أنا أرجو ثواب ربنا عليها وما عند الله خير وأبقى يا سلام يا سلام لما تبقى عينينا على الآخرة يا جماعة الدنيا فانية يا جماعة أيامنا فيها معدودة يا جماعة الحياة الآخرة هي الدار الحيوان لو كانوا يعلمون ولذلك ما أعجب هذا المعنى وما أعجب هذا الموقف ماشطة بنت فرعون ماشطة بنت فرعون بتسرح بنت فرعون وقع منها المشط لما وقع منها المشط قالت بسم الله فبنت فرعون بتقول لها بسم الله أبويا يعني ما كان قال أنا ربكم الأعلى قاتله الله قالت لها لا ده ربي ورب أبيك وربك هو رب العالمين قالت لها هقول لأبويا قالت لها قولي له أنا أنا هنعمل إيه يعني قالت لأبوها أبوها فرعون جابها ست الكل إيه الكلام اللي أنا سمعته ده أنت ليك رب غيري قالت له ربي وربك الله لا ده كلام خطير أنا محدش يعبد غيري واسيبه ها خلي بالك إحنا هنعمل فيكي ونسوي قالت له اعمل اللي تعمله خلاص انا رضيت سلمت امري لله عايزه اجري عنده مش عايزه حاجه هنا انا اذا عمري خلص هيخلص ما خلص مش هموت فاذا خلص عايزاه يخلص وهو راضي عني يديني اجري في الجنه بس انا ليا حاجه واحده اذا كنت هتموتنا قال لها ايه قال لها تجمع قالت له اتجمع قال لها انا هموت عيالك عيل عيل قدام عينيك قالت له اعمل اللي تعمله بس ليا حاجه واحده جمع عظمي وعظم عيالي وحطنا في كفن واحد وادفننا في حته واحده قال لها هعمل كده عشان انت كنت غالية عندنا وكنت خادمة عيالي لكن انت يبدو ان انت اتلسعت في دماغك جاب عيالها فعلا وخد عيالها عيل عيل عيل عيل قتل بين يديها إلى أن جاء الدور على آخر أولادها عيل رضيع هي بترضعه هو مولع نار بيرميهم فيها هي صعب عليها العيل الرضيع يعني الكبار فهموا أو الكبار اتعلموا ذنبه إيه العيل الصغير ده اللي بيرضع اللي لسه ما فهمش حاجة في الدنيا فتقاعس فكان من جملة الأولاد اللي ربنا أنطقهم في المهد ربنا أنطق في المهد ابن ماشطة فرعون أنطق في المهد سيدنا عيسى أنطق في المهد صاحب جريج أنطق في المهد شاهد يوسف عليه آه، السلام فالولد قال لها يا أمي لا تتقاعسي انت راجعه لورا ليه خايفة علينا لا روحي انزلي أنا وانتي إنها جنة الله الجنة انت عايز الأجر هنا لا احنا مش عايزين أجرنا على صبرنا ولا على رضانا بالمصائب هنا مش عايزين مش هقول انا كنت محبوس امبارح ادوني وزاره النهارده انا اذيت امبارح عايز لا كلام ده كلام فاضي واللي اتحيا من فعل لله فلا ينتظر اجره الا من الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فاحتضنت ولدها ثم اقتحمت النار فكانت جنه الخلد إنها الرابعة العظيمة وهي أننا لا ننتظر أجرا ولا ننتظر ثوابا لصبرنا ورضانا إلا في جنة الخلد رضي الله عنك يا أمير المؤمنين حين علمتنا ودعوتنا إلى ما يمكن أن يحقق لنا انفراجة في مشكلة وطننا العزيز لو فهمنا هذا المعنى إننا مع المصائب والمحن لنا أربعة نعم يجب أن نشكر الله عليها ليزيدنا من فضله وليرفع ما نزل بنا من بلاء الأولى نشكر الله أنها ليست في ديننا الثانية نشكر الله أنها ليست أكبر من أختها الثالثة نشكر الله أنه رزقنا الرضا عند نزولها بنا الرابعة نشكر الله أنه جعل أملنا وطمعنا ورغبتنا في يكون الأجر عليها في جنة الخلد غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مشاهدي الكرام ولا زلنا في مسيرتنا مع هذا الهدي النبوي احفظ الله يحفظك ولا زال الحديث موصولا إلى أن نلتقي لقاءنا المقبل إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله لي ولكم ولجميع مرضى المسلمين ولأهل مصر أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا لا لا تنحرف لا لا, لا